السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد في صور في كتاب الله سبحانه وتعالى كالهواء لا تستطيع أن تستغنى عنها كما لا تستغنى عن الهواء ولذلك فرضها الله عليك كل يوم سبعة عشر مرة وهي الفاتحة وهناك صور كالماء وهي التي ورد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنته أنه كان يقرأها كل يوم زي القواقل قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس قل يا أيها الكافرون آية الكرسي أواخر البقرة تبارك على من يصحح الحديث وهناك صور كالغذاء وهي الصور اللي انت بتسمعها وتقرأها أسبوعيا منها السجدة والإنسان ربنا عافينا وإياكم وأسأل الله أن يشفي كل مريض في ناس بتغسل كلى فأنت بتحتاج غسيل روح أسبوعيا فشرع لنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ان احنا بنقرأ السجدة والإنسان في اليوم المبارك بكورة يوم الجمعة كنت المفترض اتكلم معاكم في اللي انتوا جايين تسمعوه وهو ان احنا نتكلم عن الصحابي اللي احنا ايه معلقينكم من امبارح لكن لخصوصية يوم الجمعة استدركت على نفسي فإجلالا للكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكسروا من الصلاة عليه في هذا اليوم يبقى يوم صايمين ومن أيام رمضان ومن قبل عشر وفي الآخر خالص لا يكون لكم يعني حظ من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهنتكلم في هذا المجلس عن معنى تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى هيتجلى لنا من خلال بعض المواقف ونشوف النبي صلى الله عليه وسلم ليه في المواقف دي كان تصرفه كما ستعلمون ونبدأ نحاسب أنفسنا ونشوف ليه إحنا مش كده أو بعضنا لو هو كده يشكر الله سبحانه وتعالى في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة بتسأله سؤال بتقول له يا رسول الله هو في يوم مر عليك كان أشد من يوم أحد إيه أشد يوم أشد ما لقيت من قومك فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد لقيت من قومي ما لقيت أنا تعبت أوي معاهم وأشد ما لقيت هيبدأ بقى إيه يحكي أشد حاجة لقاها صلى الله عليه وسلم ونشوف على طول الخط كان كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم المتتبع لسيرة النبي سيجد أن النبي بعيد عن الغزوات وبعيد عن المعارك تعرض لما يقرب من 14-15 محاولة اغتيال صلى الله عليه وسلم محاولة قتل رسول الله ان في واحد مشحون كل فكره كيف يصل للنبي فيقتله هنشوف النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معهم ازاي عشان نبدأ احنا نحط النبي الميزان وهو الميزان الأكبر صلى الله عليه وسلم عاوز تعرف انت قريب ولا بعيد من الحياة الطيبة اللي احنا قلنا المعادلة بتاعتها عمل صالح مع إيمان لكن لابد بمنهجية العدنان صلى الله عليه وسلم فقال لها قال لها لما عرض نفسه صلى الله عليه وسلم على أهل الطائف ثقيف فيقول عرضت نفسي لقى مكة مقفولة خالص ويحاول معاهم يمين شمال الدنيا مقفولة فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يشوف مكان تاني للدعوة فالقرية التانية المكان التاني اللي ليه نفس الصدارة كانت الطائف وفيها ثقيف فقال عرضت نفسي عليهم وكان من ضمن الناس اللي اتكلم معاهم واحد اسمه عبد يالي الراجل ده كان هم ثلاثة من كبراء الطائف وثقيف قعدوا يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بقى ان هو رسول و و والكلام ده فكان الرد واحد رد على الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إيه قال أما وجد الله سبحانه وتعالى غيرك حتى يرسل هو ما فيش غيرك يعني فكانت دي شديدة أوي كان معاه زيد بن حارثة والتاني قال له إيه هو يمرط ثوب الكعبة إن كان الله قد أرسله يعني إيه؟ بيقول له أنا أروح أقطع الكعبة الستاير بتاعتها أقطعها كده لو كان ربنا أرسلك يا محمد التالت بقى ده أهدى واحد فيهم قال له إيه أما أنا فلا ينبغي لي أن أكلمك طيب ليه قال إن كنت رسولا فأنت أعظم وأخطر أن يتكلم مثلي معك أنت عمي أنت راجل كبارة مين أنا عشان أتكلم معاك وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن يتكلم مثلي معك ده بقى كبير العيلة يعني سبحان الله فقام النبي مهموما فقال لهم اكتموا عني طب يعني لو في حاجة بعد اذنكم ما تتكلموش خلاص كلام رجالة بقى وخليكم رجالة قال وظللت عشرة أيام أطوف عليهم أدعوهم ما تركت شريفا من أشرافهم إلا وقصدته وما استجاب لي إنسان منهم عشان تعرف قد إيه القعدة اللي انت قاعدها دي سباها تعب منه قد إيه عشان انت تيجي ولما كان لي دعوة مخبأة مستجابة قال أنا هخبأها هسيبها ليه؟ عشان كله يجي ويستفيد مش الصحابة بس اللي شافوني فخبأ دعوته حتى ينالك نصيب منها يوم القيامة فالنبي صلى الله عليه وسلم لما لقى الدنيا مقفولة كده بدأ يتحرك وهو بيتحرك أغرب به السفهاء الأطفال الصغيرين والناس اللي في دماغهم في حاجة والشباب اللي مش من أهل الاستقاء المهم الدنيا إيه الشباب دول كلهم سلطوه على مين على النبي صلى الله عليه وسلم والسن خلاص على مشارف الخمسين والنبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده يبدأوا الشباب يجروا حوالين النبي ويزقلوه بالحجارة والنبي صلى الله عليه وسلم يهرول منهم ويسيل الدم منه صلى الله عليه وسلم يقول حتى أغمي عليه فما استفاق إلا بمكان اسمه قرن الثعالب ده بينه وبين المكان اللي بدأت فيه القصة 40 كيلو 40 كيلو بيبعد عنهم وهو مصاب هذا أمر جلل فنزل جبريل ومعه القصة المشهورة اللي انتوا عارفينها ملك الجبال قال جبريل إن الله يا محمد سمع مقالة قومك لك وقد أرسل معي ملك الجبال فمره بما شئت فقال له ملك الجبال يا محمد أنا ملك الجبال وإن ربك قد سمع مقالة قومك لك فمرني بما شئت شوف الملائكة بتقول للنبي اللي تؤمر بيه وبعضنا دلوقتي ممكن يكون اللي بيسمعوا عن النبي ولا واحدة بتسمع وعندهاش لا مفيش حاجة اسمها ان هو يأمرني اللي انا البس ايه وما البسش ايه الملائكة بتقول له مرنا يا محمد ما شئت وهيبدأ الملك ده يعرض عرض يقول له إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين أقفل الجبلين دول في بعض وأطبقهم أعمل تخيل بقى شعورك أنت النفسي مكان النبي تستشعر أنك معاه كزيد بن حارثة تقول إيه هنعرف في نهاية اللقاء ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما ياخد الاختيار اللي أبعد عن دماغك وده هيوفر معاك حاجات كتير جدا في قرارات في حياتك انت ملخبط نفسك بسببها ومعقد حياتك بسببها عشان ما بتفكرش زي النبي وهمومك مش زي النبي تخيل كده ان في اب مرفوع عليه قضية وهيتسجن ومستني بقى الحكم والكلام ده فبنته دخلت تعيط وتحضن باباها وتسلم عليه ويا ابي ومش يا ابي مو وتعيط والولد دخل يعيط ويحب في باباه ويبوس وزوجته دخلت برضه تعيط وبتاع فهو الراجل ايه اتبسط قوي ان هم ايه بيحبوه وبيعيطوا صح فبيسأل ان ما تخافوش وما تقلقوش قالت له لا انت مش فهمت بنتك بتعيط ليه يا بنتك بتعيط لأن الموبايل بتاعها اتكسر وهي جايه لك وبتقول لك عاوز اغيره فطبعا الراجل صعب ده بكره القضيه واحتمال يتعدم ودي بتعيط على ايه على الموبايل طب وحماده طب ايه اللي كان بيعيطه قالت ده بيعيط عشان هو زعلان ان انت مش عاوز تديله مفتاح العربيه وانتي قالت له بعيط عشانه يبقى هيتعدم صح كتير مننا بيعمل كده مع النبي صلى الله عليه وسلم احنا ممكن نكون بنقول ان احنا بنحبه ويقينا بنحبه بس المعيار ان يكون همك زي همه وهنشوف بقى في المواقف دي ليه كان دايما همه في حتة تانية قال لا طيب ليه لا ليه هو دلوقتي العرض ده رحمة لمحمد ولا لا يعني العرض اللي بيعرضه الملك ده بيعرضه عشان رحمة بالنبي صح وانتقاما لهؤلاء قال له لا ليه انا عندي امل الرحمة بتاعتي مخلياني دايما ان نظري بيسبق فعندي امل متمسك بيه ان عيال دول ممكن يجي من عيالهم ناس تبقى موحدة يا انت يا رسول الله ما بتبصش على دول ده امله ان يخرج من اصلاب هؤلاء من يوحد الله لا يفعل هذا إلا نبي وهنقول برضه ليه في نهاية اللقاء ده إن شاء الله سقيف دي انتوا شفتوها اهو صح لما فتح مكة صلى الله عليه وسلم وانتقل حنين وراح حاصرهم قتلوا مجموعة منهم منهم ابن أبي بكر عبد الله ضرب بسهم فمات واحتفظ أبو بكر بالسهم ده وليه قصة خد السهم ده اللي ضرب بيه ابنه واحتفظ بيه المهم النبي صلى الله عليه وسلم واحد جاء قال له يا رسول الله ادعو علي ادعو على ثقيف قال اللهم اهد ثقيف وات بهم ده, ده لسه الموضوع برضه شغله صلى الله عليه وسلم فين طبعا سهم ابو بكر ده لما خده في خلافة ابو بكر لو هم جم سألهم سهم من هذا سهم ده بتاع مين فجي واحد اسمه سعيد بن حاجة كده فاكر المهم قال له سهمي هذا فقال له أتدري ماذا هذا السهم ما فعلت به قتلت به ولدي الحمد لله الذي أكرمه بك ولم يهنك به بيقول له الحمد لله إن ربنا أكرمك إنك قتلته وإنك ما تهنتش بيه إن هو اللي كان يقتلك ما هو الصاحب ساحب كأن أبو بكر بيقول أنا ابني يموت بس في نفسي تيجي وتؤمن بالله عادي ما فيش مشكلة أن ابني راح فيها بس طالما في حد جه اللهم لك الحمد فالنبي صلى الله عليه وسلم سقيف جات له بعد كده بقى وجات تسمع منه بعت وفد في الراجل بتاع عبد يليل ده جه للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يسأله عمل لهم قبة كده في المسجد يقعدوا فيها ولسه مش مسلمين بس عشان يسمعوا كان إذا صلى العشاء صلى الله عليه وسلم كل يوم يطلع يقف يدعوهم ويتكلم معاهم يقول الراوي يقف يراوح بين قدميه من التعب ولا يجلس صلى الله عليه وسلم ايه ده هنقعد برضه في النهاية السبب خالد بن الوليد هو اللي قلب القصة خالد ده يا جماعة ما اتهزمش لا في إسلام ولا في جاهلية عمره ما اتهزم خلاص وصلاة الخوف نزلت عشان خالد قبل كده كان هيثبت المسلمين نزلت لهم آية ايه سورة ايه آية صلاة الخوف خالد ده كان ماسك الميمنة بتاعة أبو سفيان يوم أحد اليوم اللي فيه كام سبعين واحد مات وهو اللي, اللي اكتشف الثغرة وهو اللي قلب المشهد كله المفترض خالد ده لو مسكناه نعمل فيه ايه نعلقه صح دي الواحد ما بيفكرش الا في قتل النبي وعمليا كان السبب في سبعين واحد راح بما فيهم عمه خالد ده بقى ايه النبي صلى الله عليه وسلم يقابل اخوه الوليد يقول له ايه ما مثل عقل خالد يجهل الإسلام مش عقل خالد اللي يسيب الإسلام ولو جعلت نكايته قوته في المسلمين لكان خيرا له ولقدمناه على غيره بيبعت له رسالة من خلال أخيه فالوليد راح قال لأخوه يا خالد لقد كنت مع رسول الله وسأل عنك وقال كذا وكذا وكذا قال خالد فنشطت روحي للإسلام بقول الجملة دي فتحت نفسي لليه للإسلام زي ما في ناس كده فتحت نفسها للنوم فخالد رضي الله عنه أسلم بسبب النقطة دي طيب ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما انتقمش منه هنقول في واحد مسمين وانتوا شوفوا قريش كانت بتعمل ايه ده بقى كان اسمه ايه شيطان قريش لغى تتخيل ده عمل ايه في الصحابة عشان يتسمى كده ما ده عمال نقول عليه الشيطان يبقى اكيد ده بقى ايه يعني حاجة كبيرة عمير بن وهب ابنه اتأثر في بدر فهو قاعد مع مين مع نافخ كير اسمه صفوان بن ايه اميه صاحب سوق وصفوان ده ايه من عيله القوم وكان بيتاجر في الاسلحه فصفوان كان غني وقاعد وهما الاثنين قاعدين في حجر اسماعيل وهما قاعدين فين في المكان الحطيم ده في الحجر كلمة حجر اسماعيل دي عرفة معروفة كده لكن هو مش اسمه كده شرعا اسمه الحجر المهم وهم قاعدين في المكان ده فعمير بيقول ايه والله لولا ديون علي وعيالي لذهبت إلى محمد وقتلته والله العظيم كنت قتلته صفوان يعدي الجملة دي قال له ديون عيالك عندي بطل بقى ايه ما هتفرش دراعك ديون أولادك عندي وعيالك عيالي من حضانة لغاية جامعة خاصة عندي توكل انت على الله صفوان طبعا لقى نفسه ايه ضرب لخمة وانت شيطان قريش ما بترجعش في الشيطانة وفعلا اخذ سيفه وسمه سم السيف ليه عشان اي خبطة تجيب وهو عنده ولد اسمه وهب فهو عمير ايه رايح يجيب ايه ابنه فظاهرا هو رايح يفاوض فدخول المدينة عادي لكن مش عادي على المخابرات المحمدية عمر واقف اول ما شافه داخل قال عمير بن وهب عدو الله والله ما جاء الا لشر ده انا عارفه من ايام ما كنا بنلعب نضرب جرس عند صفان لا انا عارفه ده ما يعديش مني فراح له وراح مسكه بتلابيبه وقيده وادخله على رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر قال يا رسول الله ما جاء الا لشر قال دعه يا عمر فعمير وقف كده قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمير ما الذي جاء بك قال أتيت لأفتدي ولدي قال وغير ذلك قال أتيت لأفتدي ولدي قال وما السيف الذي معه قال قبحها الله من سيوف وهل أغنت عنا يوم بدر هو كان شغال هو عمل إيه ما احنا كان معانا يوم بدر واستفدنا منه حاجة قال أما جلست أنت وصفوان بن أمية في الحجر وقلت كذا وكذا وكذا فنظر إليه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فوالله ما جلس معي إلا صفوان وكنا بالليل وما انتهى مجلسنا إلا وارتحلت يعني لو صفوان حتى عاوز يصرف أنا جيت قبله فعرف إن ده إيه وحي صفوان بقى في الوقت ده ماشي في المدينة يقول لهم ايه لا يأتينكم خبر ينسيكم ما حدث ببدر يقول لهم في طلعة جاية تابعوا نشرة 99 في خبر طلقة ايه الطلقة اللي جت عمير جاي فعمير اول ما دخل عرف ان هو اسلم وخاب ظنه لما فتحت مكة صفوان هرب طبعا صفوان ده هو وعكرمة كان خالد بن الوليد النبي ينبه كمية الاحتياطات اللي خدها النبي وهو داخل مكة حتى لا يراق دم عالية جدا هو داخل على مين على اللي بهدلوه ده في أحد وهو طالع يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون يعني لا يعلمون 13 سنة شغل معاهم دعوة و15 سنة أدعوهم لسه لا يعلمون كأن النبي صلى الله عليه وسلم رحمته غلبة لدرجة أن يقول إيه يا رب اغفر لهم وان ايه وان إن ربنا يعينهم كده ان انا اعلمهم فياتي بهم الله سبحانه وتعالى فيغفر لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد والجيش ممنوع يراق دم حاولوا بقدر الامكان ما فيش قتال فصفوان طلع هو وعكرمه وازاي بقى وبتاع المهم قتلوا منهم ايه حاولوا يقتلوا حد فخالد اضطر فقتله فقال النبي ألم أقل لكم لا تقاتلوا قال يا رسول الله كففت عنهم ما استطعت رغم ان خالد ايده بتاكله قال له كففت عنهم ما استطعت وابوا الا ان يقاتلونا فالنبي صلى الله عليه وسلم الراضي اللي فهم المسألة قال قضاء الله خير خلاص بقى ما نوقفش كتير بقى اصل خالد كان مفترض فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فصفوان لما لقى الدنيا كده عمل ايه هرب راح له عمير صديقه القديم قال له يا صفوان جئتك من عندي أحلم الناس وأبر الناس وأكرم الناس ابن عمك عزه عزك شرفه شرفك قعد يسخن يقول له تعالى ستجده أحلم الناس قال حملتني ديني وعيالك ثم تريد تقتلني اه يا مجرم مش كفاية انا لسه اصلا قاعد اشيل ابنك دلوقتي ده بقى في ثانوي وانا شايله وانا اللي بربيه وسادد ديونك والكلام ده كله جاي برضه تعمل ترتيب كده عشان انا اتقتل قال له انا صادق قال ما علامتك طب اديني اي نمره فراح للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان صفوان لا يصدقني اعطني علامه فخلع عمامته صلى الله عليه وسلم قال له خد العمامه بتاعتي انا لو مكان النبي صفوان ده يوم مرحمه اكهربه وبعدين اجلده وبعدين اسيبه معاق مسلم معانا وكل اخ صغير يجي يصلي يروح مديله حاجه ويصلي يقول له ده ده صفوان المعاق العبد الابق وايه وانا بشعور بقى ايه لسه طالع من ليله وربما تكون ليله القدر النبي صلى الله عليه وسلم اداله العمامه دخل صفوان على النبي وهو راكب قال يا محمد إن عمير ادعى أنك أعطيته العمامة وأعطيتني الأمان قال أمنتك صادق هو انزل لا بيقول له انزل قال لا حتى تقول لي يعني تحس ان هو جاهز عاوز ياخد فرسه ويجري قال له أمنتك وهو صادق فنزل قال خيرني شهرين سيبني شهرين تعرفين يعني شهرين يعني الصنم في بيته ويروح ويعبد ويعمل اللي هو عاوزه قال النبي أربعة أشهر والنبي صلى الله عليه وسلم ممكن يسحله في الوقت ده على اللي كان عامله بس هنقول ليه ما كانش بيعمل كده النبي صلى الله عليه وسلم رايح حنين اللي هي مين ثقيف طائف فخد منه احنا قلنا تاجر سلاح خد منه مجموعة من الأسلحة قال له هات لي الأسلحة ديت ديت ايه تكون معايا عارية فهو رايح معاهم حنين برضه يتابع شغله فشاف بقى الغنايم بعد الانتصار وشاف الغنايم دي في عينه ايه برقت هو ليه ايه عندنا ياخد الاسلحه وياخد ايه مقابل فاعطاه النبي 100 من الابل بعد ما خد ال 100 من الابل انت عارف 100 من الابل ديت يعني ايه المكان اللي انتوا قاعدين فيه ده ممكن ياخد 60 70 واحد فشوف 100 دي بقى يعني ايه حاجه كبيره قوي والابل زمان هي الابل دلوقتي يعني هي دي كانت الركوبة بتاعتهم فالنبي صلى الله عليه وسلم اعطاها له ففي بقى غنم جاية بين جبلين فهو شافها كده وشافها كده ملظلظة والدنيا جميلة وبتاع في عينه برا فقال النبي هو كان اسمه أبو وهب قال أبا وهب يعجبك هذا فقال نعم قال هو لك خلي بالك هو لسه ما أسلمش قال هو لك في ناس من حنين من المسلمين ما خدوش عارف ليه احنا نخسر كل الغنايم لان كل الالام اللي في البشرية حاجة وان يدخل النار حاجة تانية نعيش فقراء شوية ومحتاجين اللي هيفوتنا بس ان في واحد يجي نجيبه اسيب له 100 ابل اسيب له الكل بس يجي واسلم صفوان ابن اميه على الحركة دي عكرمة بن أبي جهل رفيق الدرب لصفوان كان من ضمن الناس اللي جريت زوجته جت للنبي وأسلمت قالت يا رسول الله أمنها دي لسه مسلمة من ساعة إلا ربع واداها النبي المساحة دي قالت له أمنه قال أمنت فراحت له قالت له إن محمد أمنك فكان قلقان فجه فقال له يا رسول الله أمنتني تدعي زعمت امرأتي أنك تؤمني قال صدقت وابنه يقول له صدقت يعمل موقفين الموقف الأولاني قال للصحابة يأتي عليكم الآن عكرمة لا تسبوا آباه أمامه حدش يجيب سيرة مين النجم الكبير ده اللي هو بقى ايه فرعون الأمة ما تجيش كده تقول ايه يا أخي سبحان الله يخرج الحي من الميت سبحان الله اه ده كان أبوه حاجة يعني كرب اه سبحان الله شوف حتى ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه محدش يجيب سيرة أبو جهل مين أبو جهل ده ما انتقم لنفسه قط كما قالت عائشة تعرف يعني ما انتقمش بك خاصمت مفيش حاجة اسمها انا هنتقم ليا لا يقول له يبص انت الله يسهل لك بقى وابوك وعمل فيا احكي له ابو بكر ابوه عمل ايه انت شفت ابوك عمل ايه لا لا لا لا ده اول حاجة ينبه على الفريق كله محدش يجيب سيرة والده الحاجة التانية اول ما جه اللي يقول الراوي فقام النبي وليس عليه رداء يعني رداءه ده وقع من الفرحة وهو فرحان يلتزم عكرمة يحضنه ويسلم عليه كان في موقف تاني مش هقوله عشان الوقت وفي بعض الناس بدأت تأخذها ايه سنن من النوم هقول بقى ليه النبي عمل كده عشان همه يا جماعة ان ينقذ الناس دي من النار انا موضوعي انا تصفية الحسابات هعدي النهاردة مخاصم اخته لان ما جات ما جاتش فرح بنته لما يوم ما دعاها وبتاع وسنتين عليها وهي ما بتروحلوش اصل ما حضرش الجنازه بتاعتي حماتها ومش مشاكل قد كده ومقاطعات شوف بقى انت بتقاطع والنبي صلى الله عليه وسلم ودول مين مش كفار لا كفار دي كده حاجه لا ده دول ابهاتهم رض وهم بي يعني الاولاد دول لما اتولدوا كانت الامهات ترضع هؤلاء كره محمد وان ازاي يقتلوه مع صفوان بن اميه وعكرمه وخالد بن الوليد الطقم ده كله اهاليهم كانوا كبار يوم غزوه بدر ده كل الشعور ده تجاه الاعداء اللي كانوا هينتقموا منه محاولات الاغتيال بتاعتهم دي وده كان شعوره ليه همومه يا جماعه هو همه ان ينقذ الناس من النار همه ان الناس دي تيجي انا مش مهم مش هقف كتير معاك واللي انت عملته والكلام ده كله عشان كده يتنازل عمية من الابل والغنم والكلام ده كله ليه هم الرسالة عالي انت لو ليك رسالة مشغول بيها هتلاقي في حاجات كتير قوي هتخلص اما تبقى خايف على اختك ان بالمقاطعة دي ان هي تبعد عنك ولا ان عيالها يبعدوا ويتحاسبوا على يوم القيامة الخوف ده هيجرأ انك تقول لا تقول لا انا خايف ان انا اتحاسب انا خايف عليها لكن لا مش فارق فارق مع النبي لانه يرى الجنة والنار هو ده عشان كده من بركات انك تسمع كل جمعة السجدة والانسان تتذكر بداية الموعد والنهاية وتتذكر ان في جنة فما تضيعهاش فاللي بيدعي ان هو بيحب النبي صلى الله عليه وسلم يراجع همومه ويشوف انت بتعمل ايه مع هقول لك قرايبك اللي قصروا يعني تقصير بسيط فضلا انا اقول لك العدو فضلا اقول لك مع الكفار فضلا اقول لك مع الكفار اللي بيحاربوك ما دول كانوا كفار بيحاربوا النبي صح لكن شعور الشفقة والرحمة وحب الخير ان هم يجوا كان مسيطر جدا عليهم اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم مثل هم النبي صلى الله عليه وسلم وأن نكون رحماء فيما بيننا رحماء لغيرنا ويرحمنا الله ويرحم بنا ويمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم